بسم الله الرحمن الرحيم موقع موقع الطريق إلى الله الطريق إلى الله يقدم يقدم
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد الإمام صلى في المغرب سورة إيه سورة إيه حدش يتكلم غير اللي بشاوله سورة يوسف جميل جدا بدأنا وسيدنا يوسف في السجن يا إخواني في الله وسيدنا يوسف في السجن يعني سجن القدماء المصريين ده لما فرعون أراد أنه يهدد موسى لأجعلنك من المسجونين يعني كان السجن ده يعدل عقوبة الإعدام الوقت كده سجن سجن يعني مش أي حاجة سيدنا يوسف في السجن يا إخواني في الله وربنا سبحانه وتعالى أبقاه في السجن سنوات تصل إلى عشر سنين حوالي عشر سنين من أجل أن يعبد الله من أجل أن أكبر مصلحة للدعوة هي قلب الداعية أكبر مصلحة للدعوة أن أنت قلبك يبقى قلب طاهر أن أنت قبل ما تكلم الناس عن الله يكون قلبك عارف مين هو الله سيدنا موسى خرج من السجن بعد عشر سنين عبادة سيدنا يوسف عليه السلام خرج من السجن بعد عشر سنين عبادة كان ممكن حد يقول يا رب السنين دي كلها كام كافر مات فيها الارض حصل فيها كام منكر مصلحة الدعوة ان الداعية كان يجري وينطلق ما يتقلوش ممنوع ما يتمنعش ولكن في هذه السنوات التي اعد فيها يوسف عليه السلام العبدة القلبية العظيمة شفنا الوقت يا جماعة وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه اول ما سمع كلامه عن ربنا اول ما سمع النور اللي بيتفجر من قلبه ولسانه وهو بيتكلم عن ربنا اخذ بقلب الملك الى الله فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين سيدنا يوسف عشر عبد ربنا عشر سنين وربنا اداله مش- مصر في عشر دقايق سيدنا موسى مكث في عبادة الله ومكث مع قلبه عشر سنين وربنا مكن له في الارض في عشر دقايق اخواني في الله ماذا لو عبدنا الله ماذا لو اتقنا العبادة يا جماعة لو صلينا صح لو صمنا صح لو قعدنا جلسة ضحى صح ربنا هيعمل لنا ايه ربنا هيفتح لنا قد ايه يعني اكبر ندم في الدنيا انك انت ما تكتشفش قيمة الشيء غير بعد ما يروح عشان كده انا مش متخيل بعد ما نموت يا جماعة ويوم القيامة نكتشف قيمة الدنيا هنندم عليها قد ايه هنندم على كل ساعة من ساعات الدنيا قد ايه انا متأكد ان اكتر حاجة هنندم عليها لو سبنا الدنيا دي هي الصلاة هي الصلاة عشان كده عايزين نعرف ايه قيمه الصلاه عايزين نبدا سلسله مع بعض باذن الله يا اخواني في الله هتاخد حوالي ثلاث مرات او اربع مرات باذن الله معانا ولكن السلسله دي المفروض انها تعمل انقلاب في حياتنا المفروض انها تمثل انقلاب في حياتنا السلسله دي انا عاملها لنفسي انا بعنوان محتاج اصلي السلسله دي مش زي نور حياتك بالصلاه اللي اتكلمنا فيها تارك الصلاه السلسله دي احنا بنكلم نفسنا فيها انا بكلم نفسي وبكلمك وبكلمك عن الخشوع في الصلاه عن الخشوع في الصلاة السلسلة ديت بنتكلم ازاي لو خشعنا في الصلاة الصلاة تغير حياتنا كلها ازاي محتاجين نصلي صح يا جماعة ولو فضلنا نصلي زي ما بنصلي كده هنخسر قد ايه يعني ايه نصلي صح يعني يعني ايه نصلي صح يعني ايه يا اخواننا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في رحلة الاسراء والمعراج مر على سيدنا موسى في قبره فوجد موسى يصلي في قبره يا هو سيدنا موسى قلبه متعلق بالصلاة للدرجة دي هو سيدنا موسى بيحب الصلاة للدرجة دي الشيء المذهل مش ان موسى بيصلي في قبره امال الشيء المذهل ايه ان موسى نبي من انبياء الله وعبد من عباد الله الصالحين فقبره روضات من الجنات فقبره نعيم على نعيم على نعيم فقبره يتمثل فيه كل انواع نعيم القبر التي تكلم عنها القران والسنه يبقى لما قبرك يبقى روضه من رياض الجنه وتسيب الجنه عشان تقف تصلي يبقى ايه اللذه اللي في قلبك وانت بتصلي اللي خلتك تشغل عن لذه الجنه وعن نعيم الجنه وعن انهار الجنه سيدنا موسى قدامه الجنه يشغل عن نعيم الجنة بالصلاة يا جماعة يبقى الصلاة دي ايه يبقى احنا لو فهمنا النهاردة انا عايز اكلمكم عن كلمة واحدة بس لو خرجنا بيها مع بعض يبقى احنا فهمنا كتير قوي في دين ربنا يا جماعة انا عايز اكلمكم عن معجزة الركعتين معجزة الركعتين ده الاسم اللي في صدري في ناس من الصالحين قصة حياتهم كلها تتلخص في معجزة الركعتين الركعتين دول ياما غيروا تاريخ البشرية المعجزين المعج... الركعتين دول ياما غيروا اخطر اوضاع في حياة الصالحين ياما بركعتين ناس شفت من امراض عضال ياما بركعتين نساء يعني وصلوا لما بعد العنوسة واتجوزوا ياما بركعتين كروبات اتفرجت ياما بركعتين مسار التاريخ اتحول ياما بركعتين اعداء درئت وحفظ منها من صلى لله ياما بركعتين دقت ابواب السماء ياما بركعتين نزلت ملائكة الرحمن ياما بركعتين دقت قوائم العرش من عباد الله عايزين نتكلم يا اخوانا الصلاة لو صليناها صح لو صلينا صح هيحصل في حياتنا ايه هتفرق في حياتنا ايه سيدنا موسى شغل عن الجنة بالصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان في الصلاة لشغل يعني المفروض ان الصلاة دي قلبك شغال فيها المفروض ان الصلاة دي انت مشغول عن الدنيا مشغول عن انك تفكر باي حاجة يا ترى لو صلينا صح هناخد ايه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مراته حبيبته عائشة الشابة الصغيرة الجميلة اللي بيحبها اكتر انسانة في الدنيا وبيعلن هذا عن الملأ وهو معه معها وحدهما ومس جلده جلدها ويقول لها ذريني اتعبد لربي ويسيبها ويقوم يصلي يبقى يقينا لذة الصلاة اعلى من اكتر لذة ناس كتير بتسعى وراها وهي لذة النساء لذة الصلاة يا جماعة لذة الصلاة عملت قد ايه الصلاة غيرت في الناس ايه الصلاة في ناس كسبت بيها من خزائن ربنا قد ايه انتوا عارفين آه آه سيدنا ابراهيم عليه السلام راح مصر مصر التي تبتلى بظالم بعد ظالم ممن يحكمونها حاكم مصر الظالم عنده مرض نفسي لما بيشوف واحدة حلوة متجوزة مصمم انه يغتصبها لازم ياخدها ويغتصبها فرأى سارة سارة دي ملك الجمال العالم في وقتها زوج سيدنا ابراهيم فعلم بجمال سارة فجت قوة قبضت على السيدة ساره وذوب بقى سيدنا ابراهيم يعمل ايه سيدنا ابراهيم كان ممكن يعمل مظاهره وكان ممكن يقلب الدنيا وكان ممكن يكسر الدنيا سيدنا ابراهيم ولكن هو في النهايه دي قوته البشريه سيدنا ابراهيم لجا الى قوه الله وقف يصلي معجزه الركعتين يا جماعه شوفوا الركعتين هيعملوا ايه شوفوا الركعتين هيتنزل بيهم معجزات من الله سبحانه وتعالى قد ايه وقف يصلي انا عايزك تتخيل كده وانت مكان سيدنا ابراهيم وملك ظالم خد مراتك هتقدر تعمل ايه ده معاه امكانيات امكانيات محدش يقدر يكلمه وفجاه وانت لسه ما خلصتش الركعتين تلاقي مراتك قدامك جت ازاي دي ربنا اجرى لها ست معجزات بسبب صلاه ابراهيم الملك الظالم كل ما يقرب منها تشل يتشل فيطلب منها ان هي تدعي ربنا ان هو يصرف عنه فيصرف عنه يبقى الشلل معجزه وبعد كده الشفاء من الشلل معجزه وبعد كده يقرب منها تاني يتشل تاني وبعد كده يصرف عنه وبعد كده يتشل تالت ذلك وبعد كده يصرف عنه ست معجزات يا جماعة سيدنا ابراهيم لسه بيصلي ولسه واقف بيتوسل وبيستغيث بالملك سبحانه وتعالى يلاقي مراته قدامه وفدها هاجر يرجع ابراهيم بهاجر وسارة هاجر تخلف له اسماعيل اللي كان منقذ الجزيرة العربية وسارة تخلف له اسحاق اللي كان منقذ الشام يعني التاريخ الديني للجزيرة العربية والشام يتغير بسبب ركعتين بسبب ركعتين يا اخوانا الصلاة بتغير قد ايه من القصص المذهلة في اثر الصلاة جريج العابد جريج العابد اخوانا انتوا عارفين كلكم قصته جريج لما كان بيعبد ربنا في صومعة وقعد يصلي يصلي امه تنادي عليه وهو منهمك في الصلاة جت امرأة بغي افترت عليه زنت ونسبت له الطفل من الزنا ويا سلام الناس بقى ما بتصدق تشبع وبرامج التوش التوك شو ما بتصدق مصيبة وتشبع فيها لطن الشيخ الفل... الشيخ جريج تعالوا شوفوا شوفوا المشايخ تعالوا شوفوا التيار الديني وتتقلب البلد كلها ويروحوا يكسروا الصومعة بتاعت جريج انما المرأة الزانية حد قرب منها ولا حد بصلها جريج اللي تتهد الصومعة بتاعته جريج اللي يتقفل القنوات بتاعته جريج اللي تتمنع المساجد بتاعته انما المومس لا لا يقترب منها احد حدش يقرب منها هو اللي خطر على الدين جريج انما دول هم التنوير كله بعد كده تتعقد المحاكمة الملك بنفسه نازل بنفسه عشان يحاكم جريج ليه ده قضيه راي عام بقى والكل عايز يطعن الدين بخنجر من خلال جرايج من خلال غلطه راجل دين محدش عارف اصلا طب هدوا له الصومعه بعد ما تحاكموه طب حاكموه لما يثبت ان هو انسان مش كويس يبقوا هدوا له الصومعه هدوا بسرعه احسن يطلع بريء هدوا بسرعه محدش دلوقتي هيتكلم في هد الصومعه وجرايج داخل المحاكمه يلاقي المميسات كلهم واقفين كل زمايل النقابة بتاعت المميسات واقفين طب انتوا جايين تعملوا ايه هنا ما لكم لا تناصرون واقفين يناصروا بعض الملتزمين ما بيناصروش بعض لما حد منهم بيتحارب انما اهل الفساد بيناصروا بعض جايين يناصروا اختهم جايين يدافعوا عن شرف اختهم جايين يدافعوا عن اختهم المظلومة لحد ما تاخد براءتها من الذئب الشرس جريج دخل جريج ووجد المميسات وذكر دعوة امه الله اللهم لا تمته حتى تره وجوه الممسات لما اثر الصلاة على انه يرد على ام سيدنا جريج دخل القضية يا اخوانا ما كانتش قضية جريج القضية ما كانتش قضية القضية قضية ان جريج لو كان ثبت انه زنى بهذه المرأة كان صورة الدين اتشوهت في المجتمع كله خمسين الف برنامج توك شو مستنيين ان هم يحطموا الدين تحطيم من خلال شخصية جريج والاخطر من كده كمان ما كانتش صورة الدين في المجتمع الاخطر من كده ان جريج جه بعد عابد تاني حكيت لكم قصته قبل كده اسمه برصيصة العابد برصيصة العابد اللي الشيطان ضحك عليه وخلاه يزني فعلا ويقتل اللي زنى بيها فعلا ولما اكتشف امره ومات وسجد للشيطان صورة العباد اتشوهت في المجتمع صورة العباد هذا الكلام في التفاسير صورة العباد اتشوهت في المجتمع بقى العباد بعد ما كانوا في الصوامع بشوات وسط الناس بعد ما كانوا بشوات وسط الناس ايه اللي حصل اللي حصل ان العباد بقوا بيستخفوا في عبادتهم فجريج كمان جاية خلاص هتبقى مصيبة على العباد في الارض جريج دخل قال لهم انا هطلب منكم طلب عايز ايه تقوم لك محامي لا معترض على المحامي اللي احنا عاملينه لك لا عايز تعمل مرافعه لا عايز تاجل لحين تكميل مستنداتك لا عايز تطلب شهود لا امال عايز ايه اصلي ركعتين عايز ايه اصلي ركعتين ركعتين ايه ده احنا في محاكمه دعوني اصلي ركعتين سيبوني اصلي ركعتين لله ركعتين وقف جريج يصلي لله وقف جريج يتوسل ويتضرع مستقبل الحركه الاسلاميه واقف على ركعتين يا جماعه مش قضيه جريج وبراء جريج مش قضيه هدم صومعه مستقبل صوره الاسلام في مجتمع كامل واقف على ركعتين جريج واقف يصلي ويتوسل ويناشد ويستغيث ويبتهل وينادي الله خلص الركعتين مشي وهو بيبتسم وهيتجننوا من ابتسامته قال لهم اين الطفل قالوا له اهو نغزه وقال من ابوك يا غلام ما هوش نبي بيوحى اليه ولكن يقينه ان ربنا لا يمكن هيسيبه وهو ده اللي في ايديه الكل ظلمه الكل عايزين يتواطؤوا على الدين اعلام وقد الكل عايز يتواطؤ على الدين هيعمل ايه الكل من الطبقات العليا لحد الشعب المخدوع بيتواطأ على جريج مفيش حد باهر مفيش حد طاهر وعلى الفطره غير الغلام نغزه وقال من ابوك يا غلام فانطق الله الغلام وقال ابي الراعي الله اكبر الملك قال له نرجع لك صومعتك ذهب هم كده مستعدين يبنوا لاهل الدين صوامع من ذهب بس ابعدوا عن المجتمع مالكوش دعوه بالناس هنبني لكم الصوامع بتاعتكم من ذهب بس مالكوش دعوه بالمجتمع ما تنزلوش للناس ما تنتشروش بدينكم وسط الناس عشان كده الشيطان كان هيتجنن من برصيصه اللي قبل جريج ليه اللي كان هيموت الشيطان من برصيصه ان برصيصه كان الناس مبهوره بيه اللي عنده مشكله بيروح لبرصيصه اللي عنده مس شيطان بيروح لبرصيصه الناس مبهوره الشيطان ما كانش يهمه ان برصيصه يعبد والناس تفسد الشيطان كان قضيته ان الناس ما تنبهرش برصيصه هي الوقت دي قالوا له نبني لك صومعتك من ذهب مش عايز منكم حاجه ولا عايز من دنيتكم حاجه اعيدوها من طين كما كانت بركعتين صوره التيار الاسلامي في المجتمع استعلنت في الاثر في التفاسير يقول لك فبعد جريج استعلن العباد مره اخرى جريج هو اللي رفع راس اهل الدين مرة تانية وخلاهم ماشيين في المجتمع رافعين راسهم مرة تانية بسبب ركعتين بسبب التوسل الى الله بالصلاة ماذا لو واجهنا النوازل دي بالصلاة ماذا لو واجهنا النوازل اللي بتقابل المجتمع بالتضرع الى الله والتوسل الى الله عايزين نعرف قيمة الصلاة يا جماعة عايزين نعرف قيمة معجزة الركعتين عايزين نعرف الركعتين دول بيعملوا ايه وبيغيروا ايه وبيحصل لهم في التاريخ ايه يا مريم ان لك هذا سيدة مريم واقفة تصلي والملائكة نازلة عليها برزق الشتاء في الصيف ورزق الصيف في الشتاء يعني اللي بيصلي ده رزقه بيبقى شكله ايه اللي بيتوسل الى الله بالصلاة رزقه بيبقى شكله ايه كم مشكلة عندكم الوقت حلها ركعتين في ركعتين في ركعتين في ركعتين لحد ما ربنا يفرج الكرب كم أزمة نفسية عند واحد مننا حلها الصلاة كم مشكلة في الرزق عند حد مننا حلها الصلاة سبحان الله وبحمده صلاته كل شيء وبها ايه يرزق كل شيء يبقى الصلاة مرتبطه بالرزق عشان كده لا نسالك وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا اول سبب من اسباب سعه الرزق هي الصلاه اول سبب مش بيقول لك اكبر سبب للاكتئاب في العالم كله هو الفقر هو الفقر اول سبب من اسباب سعه الرزق هو الصلاه يعني اول سبب من اسباب سعاده البشر في الدنيا هي الصلاه الصلاه سر السعاده ولكن من يؤمن بهذا يا اخواني في الله من يدرك هذا يا جماعه من يعتنق هذا يا جماعه السيدة مريم ينزل لها رزق الصيف في الشتاء ورزق الشتاء في الصيف وينزل عليها من فتوحات العلم والمعارف كما في بعض التفاسير سيدنا زكريا يقول لها أن لك هذا جبت العلم ده منين جبت الفهم ده منين جبت الرزق ده منين الصلاة الصلاة يا اخوانا سيدنا زكريا نفسه لما شاف مريم كده بسبب الصلاة بيتنزل عليها الفتح ده دخل في صومعته ووقف يصلي ربنا وعنده 90 سنة وهنا العظم مني مفسرين بيقول لك الاسنان وقعت اشتعل الرأس رأسه شايبة مش اشتعل الشعر شعره وحواجبه ولحيته ما عادش ولا شعره ما هيش بيضاء كالثغامة البيضاء سيدنا زكريا بلغته من الكبر عتية عتية يعني انتهى كل شيء لا في اسباب للانجاب ولا في اي حاجة وسيدنا زكريا واقف بيقول عايز ولد يا رب عايز ولد ويرزق الولد وهو شايل ابنه المعجزة ده المشهد الاعجازي ده بسبب ركعتين ركعتين ايه اللي بعد كده من خزائن ربنا ما يتخدش بركعتين ايه اللي بعد كده من عطاء ربنا ما يتخدش بركعتين مش قصدي ركعتين يعني ركعتين اتنين قصدي ان الركعتين دول منهج في الحياة منهج يا اخواني في الله ان انت لما تقع في اي ازمة لما تقع في اي اشكالية لما يحصل لك اي قضية روح يا عم شوف اي جامع والله ياما كروبات رهيبة رهيبة فرجت بركعتين في حياة الواحد و و و والشواهد في حياة كل من لجأ إلى الله أصل الموضوع مش قضية ده أو ده أو ده الموضوع قضية منهج اللي هيتعرض لله بهذا المنهج والله يا إخواني ياما كروبات لا يستطيع أن يتدخل فيها أحد في الدنيا ولا ولا تجد احد في الدنيا يتدخل فيها وبركعتين دخل الواحد في الركعتين والله ما خرج منهما الا وقد فرج الكرب والله ياما امراض دخل الواحد في الركعتين ما خرج منهما الا وقد زال المرض طيب هو لازم كل مره في الركعتين يا عم صلي 2000 ركعه يا عم لما الصلاه هي الحل لما انك لما تصلي صح هو الحل بتاع كل مشاكلك يا عم صلي يا عم خلي عندك منهج كان اذا حسبه امر فزع الى الصلاة الناس دلوقتي فزع بس مش الى الصلاة فامراض الفزع والامراض النفسية منتشرة انما النبي عليه الصلاة والسلام فزع الى الصلاة فيفرج الله سبحانه وتعالى كربة عشان كده في سورة الفتح ربنا في اخر اية بيتحدث عن اسباب الفتح سوره الفتح دي انا فتحنا لك فتحا مبينا كلنا قلبنا بيتهز لما نسمع الايه دي او لما تدخل في مكان وتلاقيهم معلقين تابلوه كده على الجدار انا فتحنا لك فتحا مبينا ليه كلنا كلنا قلوبنا عطشانه للفتح كلهم كلنا قلوبنا عطشانه لفرج الله سبحانه وتعالى طب في اخر ايه في سوره الفتح ربنا بقى بيتكلم عن اسباب الفتح الفتوحات الاربع صفحات فتوحات دول بسبب ايه فبيقول لك تراهم ركعا سجدا الصلاة هي سبب الفتح بسبب صلاتهم بسبب جهدهم في الصلاة الله فتح ليهم والله فتح عليهم سبحانه وتعالى ان احنا نؤمن بقضية الفتح يا جماعة ان احنا نعرف الصلاة دي ممكن تبقى فتح في حياتك قد ايه لو صليت صح لو صليت الفرائض صح لو ربنا رزقك الخشوع ولو في ركعتين قيام ليل لو اتعلمت يعني ايه صلاة الفزع الى الله ان لما يحصل لك اي مشكلة او يحصل لك اي مشكله تتوضى وتقف من ايد ربنا وتقول يا رب يا رب وتتوسل الى الله وتستنزل عطاءات الله بالصلاه قضية كبيرة وقضية مهمة عشان كده يا اخواني انا عايز اقول لكم حاجة وعايز اقول لكم قاعدة خطيرة جدا او ثلاث قواعد خطيرة جدا الصلاة التي ليس لها اثر في قلبك ليس لها اثر عند ربك خدوا بالكم خدوا بالكم الصلاه التي ليس لها اثر في قلبك ليس لها اثر عند ربك اوعى تفتكر ان صلاتك طلعت وانت قلبك ما اتغيرش طب اعمل ايه يعني انا لما هو اصلي العشاء دلوقتي راقب قلبك عيش بقلبك مع الموقف اللي احنا هنتكلم في ملف محتاج اصلي باذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن حاجات خطيره يا اخواننا في الصلاه هنتكلم احنا لسه دلوقتي في المقدمه احنا لسه دلوقتي بنتكلم عن معجزه الركعتين عن قيمه الصلاه عن الصلاه دي غيرت ايه في حياه الصالحين عن الصلاه دي ممكن تعمل لك ايه في حياتك عن الصلاه دي ممكن تعمل لك ايه في دنيا دنيتك واخرتك الصلاه دي ممكن تعملك عشان كده ربيعه بن كعب الاسلمي النبي عليه السلام بيقول له سلني يا ربيعه قال له اسالك ايه اسالك ايه مرافقتك في الايه في الجنه ده النبي مش في الفردوس الاعلى ده النبي عليه الصلاه والسلام في اعلى الفردوس الاعلى مرافقتك نبقى رفقاء في اعلى الفردوس الاعلى رسول الله عليه الصلاه والسلام طب ازاي دي قال له ده مقام انبياء قال له اعني على نفسك بيه كثرة السجود يعني الصلاة بتوصلك للفردوس الأعلى اللي توصلك للفردوس الأعلى في الآخرة في حاجة في الدنيا ما توصلكش ليها اللي تحللك اللي تديك في الاخره قصر جنب قصر النبي عليه الصلاه والسلام في الدنيا ممكن تاخد بيها ايه امتحن صلاتك يا ابني يا ابني امتحن صلاتك من الوقت حمل دعائك على الصلاه وشوف اطلب من ربنا النهارده في الصلاه وبكره في الصلاه وبعد الصلاه وشوف كرباتك بتتفرج بالصلاه ولا لا لو ما بتتفرجش يبقى انت فكرك ان الصلاه اللي ما حلتلكش مشاكل الدنيا هتحللك مشاكل القبر والقيامه والنار يبقى تفوق من الوقت وتصلح صلاتك واجه نفسك بحقيقه حقيقه صلاتك وامتحن صلاتك يا اخوانا الصلاه التي ليس لها اثر في قلبك ليس لها اثر عند ربك اتنين الصلاه التي ليس لها اثر في الارض ليس لها اثر في السماء الصلاه غيرت ايه في عزيمتك غيرت ايه في وجهتك غيرت ايه في قراراتك غيرت ايه في نور بصيرتك هنتكلم في السلسلة دي الصلاة دي المفروض تعمل لك انقلاب في حياتك ازاي كل حاجة في حياتك لها تأثير عليك وتأثيرها باين بتاكل بيبان عليك الاكل بتشرب بيبان عليك الشرب بتتجوز واحدة عجبك او بتحبها بيبان عليك الفرحة كل حاجة بيبان اثرها عليك في حياتك مش معنى الصلاة مش باين اثرها عليك مش معنى الصلاة ما غيرتلكش حياتك رغم انها غيرت حياة الصالحين والصديقين ثلاثة الصلاه التي ليس لها اثر في حياتك ليس لها اثر بعد مماتك الصلاه اللي مش هتحللك مشاكل الدنيا مش هتحللك مشاكل الاخره فوقوا يا جماعه فوقوا يا جماعه قضيه الصلاه اخطر من اللي احنا بنتعامل بيه ده معاها قضيه الصلاه قضيه خطيره قضيه الصلاه دي اخطر قضيه في حياتنا تاني حد يقولهم لي الصلاه التي ليس لها اثر في قلبك ليس لها اثر عند ربك اثنين الصلاة التي ليس لها اثر في الارض ليس لها اثر في السماء ثلاثة الصلاة التي ليس لها اثر في حياتك ليس لها اثر بعد مماتك يبقى لازم تاخد بالك قواعد دي انت لازم تكتبها وتعيش معاها والكلام اللي بقوله ده اكتبه حتى عناوين هات الكلام ده واكتبه عناوين فكر نفسك لان القضية اخطر من ان ننساها اخواني في الله عشان كده سيدنا زي ما قلت لكم يعني كم من الصالحين اتغيرت حياته بسبب الصلاة يعني سبحان الله العظيم عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قال لك المفسرين قال لك ربنا جاب الصلاه في الاول ليه قبل النسك والمحيا والممات قال لك لان الصلاه لو اتصلحت كل اللي وراها يتصلح فلما صلاتك تبقى لله صح كل اللي وراها يبقى صح عشان كده اول سبب لدخولك الجنه اول سبب قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اول سبب للفردوس الاعلى في اول سوره المؤمنون الصلاه واول سبب لجهنم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين واول سبب للامراض النفسيه ان الناس بتصلي غلط ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون مش اللي ركعتين وخلصت اللي ده منهج عمر عشانه عشان كده من اكتر الايات اللي اثرت في قلبي الاسبوع اللي فات ده من اكتر الايات اللي حسيت انها بتنور لنا طريقنا الاسبوع اللي فات ده في سوره النساء قول الله سبحانه وتعالى واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا اول ما الامام في الصلاه قرا الايه اللي بعدها قلت بس بانت بان مصايب عمرنا كلها بسبب ايه واذا قاموا الى الصلاه قاموا قسالى الايه اللي بعدها مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء عرفت انت مش عارف تفصل ليه عرفت انت مش عارفه تاخدي قرارات حاسمه في حياتك ليه عرفت انت مش عارف تستقيم الى الله وقاعد تقوم وتقع عليه لان صلاتك ضعيفة فالانسان اللي صلاته ضعيفة حياته كلها ضعيفة عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك بني الاسلام على خمس بنية الجماعة الشرعية على خمس عواميد يبقى لو غشنا في مونة الاساس يبقى احنا ده جنون ده البناء كله هيقع على دماغنا اوعى تغش في مونة الاساس بتاع دينك متن اساس دينك الصلاة هي اساس الدين بتاعك يبقى لازم نفهم خطورة الصلاة في الحياة يا جماعة لازم نفهم الصلاة هتفرق معانا قد ايه عشان كده قال لك اللي مش عايز يصاب باي مرض نفسي يصلي صح قال لك ازاي قال لك لان مشكلة سبب الامراض النفسية عند 99% من الناس مش كل الناس الافوارة يعني الافوارة انه مش قادر يفصل عايش مع مشاكله بيفكر فيها ليل نهار ليل نهار ليل نهار فجأة عامل زي اللي ماسك زي اللي ماسك مثلا ايه بالظبط كده عامل زي اللي ماسك عصايه وقاعد يعمل كده يعمل كده يعمل كده يعمل كده في الاخر يحصل لها ايه هتتكسر هو ده كل واحد فينا مع نفسيته كده ماسك نفسيته واحد يفكر في الازمه الفلانيه والمشكله الفلانيه والحاجه اللي راحت والحاجه اللي جت فجاه تقوم مشروخه ومكسوره ويقوم داخل في مرض نفسي ربنا يحفظنا ويعافينا جميعا يا رب فقال لك العلاج ايه قال لك العلاج انك تقدر كل شويه تفصل ولو ربع ساعه طب قال لك تفصل ازاي قال لك لو خشعت في الصلاه هتفصل نفسيا يبقى الصلاه امان من الامراض النفسيه بس اللي بيصلي ايه بس للي بيصلي صح عشان كده تلاقي الصلاه مذكوره في مواطن عجيبة جدا يا اخواني تلاقي الصلاة مذكورة رقم واحد وسط ايات المنافقين واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى ليه مذبذبين عايز تعرف الذبذبه بتاعتك سببها ايه عايز تعرف انت بتقع في وسط الاسبوع ليه عايز تعرف انت مش قادر تفصل لطريق ربنا ليه لان صلاتك ضعيفة لو صلاتك اتغيرت حياتك هتتغير وقلبك هتتغير عشان كده تلاقي ربنا ما قالش يا اخوانا ويل لتارك الصلاة انما قال ويل للايه للمصلين ما هي معجزة الركعتين او كارثة الركعتين قال ويل للمصلين اللي بيصلي غلط يا ويله ترك الصلاة ده قصته ده واحد قطع الحبل اللي بينه وبين ربنا اصلا انما اللي بيصلي وبيصلي غلط وموهوم انه بيصلي عشان كده فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي الغي الخيبة يا خيبته يا ضلاله يا ضياعه يا جهنم اللي مستنياه اضاعوا الصلاة غالب المفسرين على انهم ليسوا تارك الصلاة الصلاة وإنما اللي بيصلوا غلط اللي بيصلي ولكن غلط ولكن ما بيصليش صح ما بيصليش الصلاة اللي ترضي الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك دين البعيد يعني البعيد والعياذ بالله المنافق البعيد ده والعياذ بالله تلك صلاة المنافق يعمل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يجلس يرقب الشمس الساعة خمسة الا ربع ولسه تلت ساعة على المغرب حتى إذا كانت بين قرني الشيطان ضميري مش قادر مش مش هسامح نفسي لو المغرب ادى وانا ما صليتش العصر انا هقوم اهو هقوم اهو خلاص الشمس خلاص قربت ما عادش غير 10 دقايق قامه قامه ده بيصلي والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول عليهم تلك صلاه المنافق هلا قام فنقر اربعا امثال بيصلى اربع ركعات بسرعه لا يذكر الله تعالى فيها الا قليلا هو ده يا جماعه ده صلاه نص الناس اللي بيصلى يا اخواننا يعني انما الصلاه اللي بتغير حياتك الصلاه اللي بتغير كل حاجه في حياتك هي الصلاه الصح الصلاه اللي انت رايح وانت فرحان رايح وانت ملتز رايح وانت حاسس بالفرحه لذه الصلاه هي اعظم لذه في الحياه عشان كده موسى ترك التنعم بالجنه وصلى في قبره عشان كده سيدنا محمد عليه السلام ترك شهوة النساء ووقف يصلي ويبكي لذة العمر كله عشان كده جريج مش قادر يرد على امه رب امي وصلاتي مش قادر يرد على امه رغم ان هذا يعني عوتب فيه ولكن لذة الصلاة يا جماعة انك انت تفهم ان الصلاة دي عيشة ان في الصلاة لا شغلة انت في الصلاة مشغول بجو تاني لما واحد يناديك مثلا يقول لك يا عم سيبه ده مشغول ده قاعد مع مراته ولا قاعد مع حبيبته ولا ده مشغول يا عم ده في عالم تاني ان في الصلاة لا شغلة الصلاة بتنقلك لعالم تاني الصلاة زي ما هنتكلم ان شاء الله بإذن الله في المرات الجاية ونبذة منها المرة دي بإذن الله الصلاة بترفعك لأفق تاني تماما آآ آآ عايزين يعني عايزين يا إخواني في الله عايزين نفهم الصلاة لما تيجي في وسط آيات الجهاد ده معنى ايه لما في وسط آيات الجهاد ربنا يقول لك فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة العدة على الجهاد هي الصلاة اللي هيصير انت دلوقتي لو اتقال لك يلا نحارب اليهود نص المسجد ده هيطلع يجري او هيتحجج باعذار ليه لو بتصلي صح ربنا هيملأ في قلبك قلبك باليقين وهتقدر الصلاة دي العدة القلبية دي عمود منهج اصلاح القلوب في القرآن هو الصلاة انك انت تصلي صح عمود اصلاح حياتك وانقاذ حياتك ان انت تصلي صح المعنى اللي انا عايز اكلمكم فيه الوقت بقى يا جماعة معنى عظيم قوي وعايز قلبك يعيش معايا وعايزك تركز معايا المعنى اللي انا هكلمكم فيه الوقت ده يا جماعة عيشة عيشة للي هيقدر قلبه يلقطه معنى ان الصلاة دي لقاء حقيقي بينك وبين الله انت عارف لما تروح تزور قبر لما تروح تسلم على النبي عليه السلام عند قبر النبي في في المدينه المنوره فنقول لك ده لقاء حقيقي حقيقي بتسلم عليه وبيرد عليك اللقاء قلبك بيتنفض في اللقاء الصلاه دي لقاء حقيقي بين بينك وبين الله يعني ايه اول خطوة في الطريق للنظر الى وجه الله هي الصلاة عشان كده الناس بترى الله في الجنة امتى حد عارف امتى الناس في الجنة امتى وقت يوم الجمعة وقت ايه قدر منصرف الناس من صلاة الجمعة الناس بترى يعني النظر لوجه الله في الجنة ارتبط بالصلاة لأن الصلاة كانت هي البداية لأن الصلاة كانت هي أول لقاء بينك وبين ربنا بس لقاء لا أنت شايف ولا أنت سامع ولكن قلبك عايش عايش مع ربنا عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك لا يلتفت أحد في صلاته ليه الله ينصب وجهه لوجهك يعني إيه يعني يا أخوانا الصلاة دي لقاء حقيقي بكل معاني الحقيقة عشان كده ال ال ال ال ال ال الأذان يقول لك يتعمل في إيه يرتل يرتل يعني يقولوا بالراحة كده كده والناس تفهم وتسمع قال لك انما الاقامه ها يتعمل فيها ايه تحضر الحدر يعني ايه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ورا بعض ورا بعض ليه خلاص جه الميعاد انك تقابل ربنا عشان كده الكلمه الخطيره في الاقامه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه يعني ايه قد قامت افرحهم صدقهم جت اللحظة كلمة فرح كلمة بهجة جت اللحظة فالإقامة بتبقى بسرعة وقد قامت الصلاة جه الوقت اللي هتقابله فيه ربنا جه الوقت عشان كده أكبر وقت بيبقى صعب على قلوب الصالحين وقت كراهة الصلاة الوقت اللي هو مش قادر يصلي فيه ربنا عشان كده أحد السلف كان بيقول إذا قضيت الصلاة فلا أجد شيئا أصبر به نفسي إلا مجيء الصلاة التي التي تليها معلش كلها شوية وهتقام صلاة تانية وهتقف بين ايدين ربنا تاني الصلاة دي عيشة يا جماعة الصلاة دي ملكوت عيشة بس اللي يقدر يعيشها يبقى الصلاة دي اول لقاء بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى ولكن لقاء لا انت شايف ولا انت سامع بتقول الحمد لله رب العالمين وربنا يقول حمدني عبدي بتقول الرحمن الرحيم والله يقول اثنى علي عبدي تقولها ازاي دي بقى تقولها باي قلب دي بقى تصلي باي قلب بقى فين فين اثر الصلاه في حياتك فين اثر الدعاء بتاع الصلاه في حياتك يا راجل يا راجل ده انت كل يوم بتاخد من ربنا دفتر شيكات على بياض في ده انت 34 سجده في صلاه الفريضه بس ب 34 وقت اجابه خمس اوجه اوقات قبل التسليم اوقات اجابه ما بين الاذان والاقامه خمس اوقات اجابه يا راجل ده انت بتاخد من ربنا كل يوم يجي 60 شيك على بياض في الصلاه بس في الصلاة فين أثر الدعاء ده حياتك ما اتغيرتش ليه طب فين أثر المعاني النورانية ابن تيمية ما بيقول اهدنا الصراط المستقيم في ناس بقوا من أولياء الله الصالحين بسببها انت كل حاجة في الصلاة بتغير حياتك ركوع الصلاة بيغير حياتك سجود الصلاة بيغير حياتك كل حاجة فين أثر أنوار الصلاة في حياتك فين أثر حسنات الصلاة في حياتك زي ما ناخد إن شاء الله المرة الجاية واللي بعدها لما هنتكلم عن الثواب اللي أنت بتاخده من فريضة واحدة بس هنمسك فريضة واحدة بس واحدة بس وهنتكلم عن الثواب اللي لو صليتها صح هتاخده في هذه الفريضة وربنا شكور لما بتعمل أعمال صالحة ربنا بيفيض عليك من العطاءات في الدنيا عشان كده ربنا لما ادى يعقوب لسيدنا إبراهيم قال ويعقوب إيه ها نافله قال لك يعني نافله اي بلا دعاء يعني ايه بلا دعاء يعني في عطاءات بسبب العمل الصالح من غير ما تطلب مجرد انك انسانه صالحه مجرد انك انسان مشغول بالله في عطاءات بتاخدها من الله فين اثر كل ده يا جماعه فين اثر كل ده فين اثر دعائك في الصلاه في حياتك فين اثر انوار ومعاني الصلاه في حياتك فين اثر حسنات الصلاه في حياتك فين الاثر بتاع كل ده انت عايز تقول لي ان صلاتك صح وحياتك زي ما هي لا يمكن لا يمكن يكون هذا الكلام مظبوط عشان كده احنا واقفين الوقفه دي النهارده باذن الله وفي هذه السلسله عشان باذن الله نجاهد مع تغيير صلاتنا ونجاهد مع اصلاح صلاتنا باذن الله يبقى الصلاه دي اول لقاء بينك وبين ربنا دي الخطوه الاولى في الطريق للنظر لوجه الله نفسي يا اخوانا نعيش مع قضيه النظر لوجه الله اللي هيعيش مع قضيه النظر لوجه الله هو اللي هيعرف يصلي لان الصلاه دي لقاء بينك وبين ربنا ولكن لسه ما انت شايف النظر لوجه الله ده اللي الهب قلوب الصالحين المتقين النظر لوجه الله ده لما الاقيه يذكر في سورة القمر ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عنده مليك مقتدر سورة القمر دي نازلة في حدود وقت شعب ابي طالب تقريبا في حدود وقت شعب ابي طالب يعني المسلمين في كرب رهيب ومتحصرين وبيتضربوا وربنا بيقول لهم اصبروا هتشوفوني ياه هو النظر لوجه الله ده دافع قوي قوي كده يا رب النظر لوجه الله تاني لما بلاقيه ذكر في سوره القيامه وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره الصوره اللي ربنا قال ولا اقسم بالنفس اللوامه سورة الملتزم اللي مش قادر سورة الشاب اللي بيقع في المعاصي ومش قادر يسيب المعاصي اللي نفسه يطيع ومش قادر يطيع مش قادر يا رب عايز عزيمة اه عايز يتولد جواك عزيمة جبارة على العمل الصالح ايوه فكر في النظر لوجه الله فكر في اللحظة اللي هتبص فيها في سبحات وجه الله فكري في اللحظة اللي هتكلمي ربنا فيها ويكلمك فيها فكر في اللحظة اللي ربنا هيقبل عليك بوجهه وهو يضحك فكر في اللحظة اللي هيكشف فيها الحجاب فكري في اللحظة اللي ربنا هينظر لك فيها وماذا لو نظر لك الله فكروا في اللحظة اللي هنك سلام قولا يا جماعة قولا هتتكلم مع ربنا وربنا هيكلمك كلام خاص ليك اذا كنت بتسمع القرآن من الامام بصوت طيب قلبك بيدوب بتسمع كلام ربنا من لسان بشر قلبك بيدوب امال لما تسمع كلام ربنا من ربنا نفسه اذا كان سيدنا محمد لما يشوف ربنا يوم القيامة عليه الصلاة والسلام يخر جمعة يفضل اسبوع كامل ساجد يثني على الله بمحامد لم يثني عليها بشر من قبل اذا كان سيدنا يوسف لما النسوة شافوه قطعوا ايديهم من جماله وده جمال مخلوق امال جمال الله وجمال وجه الله سبحانه وتعالى اذا كان يا اخوانا سيدنا موسى مش شاف ربنا شاف اللي شاف ربنا شاف الجبل خر موسى صاعقة امال الإنسان لما يرى الله سبحانه وتعالى عايزين قلوبنا تعيش مع خالق الجمال بنشوف الجمال قلوبنا بتدوب امال لما نشوف اللي خلقه بنشوف الجلال قلوبنا بتدوب امال لما نشوف اللي خلق الجلال امال لما نشوف وجه الله وسبحات وجه الله امال لما يكشف حجاب النور وتنظر الى الله وينظر الله اليك وتكلمه ويكلمك وتضحك الى ربك ويضحك الله اليك يبقى ساعتها هيبقى احساس قلبك ايه عشان كده انت متخيل ان الصلاة دي لقاء حقيقي بينك وبين ربنا انت متخيل ان المعاني دي كلها بتتوهج في القلب وانت بتصلي ده اول خطوة في لقاء ربنا لما تقف بين ايديه الوقت بس لا انت شايف ولا انت سامع المرحلة التانية والخطوة التانية في لقاء الله بعد الاذان ان شاء الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة أول مرحلة في لقاء الله ولكن لقاء لا انت شايف ربنا ولا انت سمعه متخيل انك انت بين ايدين ربنا بحقه حقيقي بيتكلمه وبيكلمك وبيرد عليك والشوق في قلبك بيزيد اللقاء التاني بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى اول ما بتموت لما الملائكه بتيجي تلبسك كفن من اكفان الجنه حنوط من حنوط الجنه ليه لان لبس السجن ده ما ينفعش تقابل بيه ربنا الدنيا سجن ما ينفعش البس لبس جنه ليه بيزينوك للقاء الله يصعدوا بروحك تفتح ليها ابواب السماوات وتصعد الى السماء السابعة واول مرة هتسمع ربنا سبحانه وتعالى واول مرة لن تراه في هذا اللقاء ولكن ستسمعه ان رضي عنك وهو يقول صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين تخيل اول مرة فيها تسمع مولاك سبحانه وتعالى عشان كده هتنزل القبر هتقول رب اقم الساعة رب اقم الساعة ملهوف مشتاق تقوم يوم القيامة القيامة يوم القيامة يا اخوانا كل واحد بيطلع وعليه اثر عمله واحد سحابة الصدقة بتاعته بتظلله وطالع من القبر واحد القرآن بيستنيه واحد مايل على شقه لانه كان متجوز اتنين وظالم واحدة على حساب واحدة واحد طلع قد الحشرة قد الصرصار لانه كان حاكم ظالم او متجبر او متكبر واحد طالع بيبخ مسك من كل مكان ده الشهيد واحد طالع شايل عمارة شايل حتة ارض ده المغتصب ليها بالزور والعياذ بالله واحد واحدة طالعة بلبس الكاسيات العاريات دي اللي ماتت على لبس التبرج والسفور المنظر ويجي موعد ثالث لقاء مع الله وهو لقاء العرض على الله سبحانه وتعالى مش هتشوف ربنا ولكن هتسمع ربنا سبحانه وتعالى لو ربنا ستر لك ذنوبك لو ربنا قال لك فإني غفرتها فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وتسمع وانت بتاخد كتابك بيمينك وتقولها قوم اقرأوا كتابية تسمع فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية قلبك يتملى شوق اكتر لربنا سبحانه وتعالى يجي اللقاء الرابع بينك وبين الله في ارض المحشر لسه لما اليهود هيموتوا من العطش وقاعدين يقولوا نريد ان تسقينا عايزين نشرب بق ميه النصارى يموتوا من العطش نريد ان تسقينا عباد الشمس وعباد الاوثان نريد ان تسقينا والملائكه تسال المؤمنين ماذا تريدون فيقولون اي رب وجهك اي رب وجهك انتوا فاهمين يا جماعه انتوا فاهمين الكلام اللي بيتقال الكلام ده في البخاري ومسلم انتوا فاهمين المعنى ده ناس الكون هيموت من العطش ودول ناسيين نفسهم وناسيين المية وناسيين الظمأ وبيقولوا عايزين نشوفك يا رب مش اي رب الجنة مش بيطلبوا الجنة بيطلبوا النظر لوجه الله عشان كده خدنا في سورة مريم ونس يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفد رغم ان المفسرين كلهم قالوا الى الرحمن يعني الى الجنة قال لا طب ليه مش الى الرحمن يعني الى رؤية الله لان اكتر حاجة قلوبهم ملهوف عليها في الجنة هي رؤية وجه الرحمن سبحانه وتعالى فكأنه بيجري ناسي كل حاجة في الجنة الا انه هيشوف ربنا في الجنة يعني الجنة بالنسبة له المكان اللي هيشوف فيه ربنا سبحانه وتعالى اي رب وجهك اي رب وجهك في ناس عايشة مع النظر لوجه الله للدرجة دي انت وانت واقفة تصلي واقفة قلبك ملهوف امتى هشوفك يا رب انت وانت واقف بتعبد ربنا او بتصوم امتى هشوفك يا رب ركعتين بالمنظر ده تحل بيهم مشاكل حياتك ركعتين بالمنظر ده تتجوزي بيهم ركعتين بالمنظر ده ربنا يرزقك شغل بيهم ركعتين بالمنظر ده ربنا يربي لك عيالك بيهم ركعتين بالمنظر ده ربنا يصلح لك زوجتك بيهم ركعتين بالمنظر ده ربنا ينجحك بيهم ركعتين بالمنظر ده ربنا يشفيك ويهديك ويتوب عليك ويرضى عنك بيهم ركعتين ولكن صح يا جماعة اي رب وجهك يا رب فارقنا الناس في الدنيا احوج ما كنا اليه يا رب احنا سيبنا الناس عشان النهاردة نشوفك عايزين نشوفك يا رب عايزين نرى سبحات وجهك يا رب فيكشف لهم عن ساق الرحمن لسه مش هيشوفوا وجه الله الوقتي وانما يكشف لهم فقط عن ساق الرحمن فيخرون سجدا يخرون سجدا من الجلال ومن الانوار ده لسه ساق الرحمن سبحان الله العظيم يعني شيء لا يتخيل من الجمال ومن الجلال ومن الانوار سبحان الله يعني في المخلوق دايما الساق بتبقى اقل ملمح في الجمال في اي حد يعني يعني يعني ولكن الخالق سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم سبحان ربي الاعلى وياتي الموعد الخامس للقاء الله والمرحله الخامسه في لقاء الله لما يدخلوا الجنه ويلاقوا النعيم الرهيب واول اكله في الجنه البحريات زياده كبد الحوت بحريات وبعد كده ينحر لهم ثور الجنه تاني اكله المشويات بتاعه الجنه ويبداوا يتناعموا ولكن قلوبهم عطشانه قلوبهم ملهوفه لرؤيه وجه الله سبحانه وتعالى يشوفوا الحور ويشوفوا القصور ويشوفوا الانهار ويشوفوا الاشجار ويشوفوا الثمار ويشوفوا الاطيار ويشوفوا الملائكه ولسه قلوبهم ملهوفه على النظر لوجه الله فينادي الله عليهم يا اهل الجنه هل رضيتم يا اهل الجنه فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى دول بيسمعوا ربنا بس لسه مش شايفين شايفينه وقد بيضت وجوهنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فيقول الله لهم فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا شوية وربنا ينادى عليهم يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك فيقول تريدون شيئا أزيدكم عايزين حاجة فيقولون يا رب ألم تدخلنا الجنة ألم تنجنا من النار فيكشف الحجاب الحجاب حجاب النور يكشف فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى وجه الله اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم اللهم انظر لنا نظرة رحمة ورضا يا رب اللهم متعنا بالنظر الى وجهك وانت مقبل الينا تضحك يا ربنا يا رب العالمين بعد كده يجي يوم الجمعة وقت صلاة الجمعة فينزل الرب تبارك وتعالى من عليين على كرسيه و يصطف أهل الجنة لرؤية وجه الله ويكشف الحجاب ويقول الله لهم سلوني يا أهل الجنة فيسألون حتى تنقطع الرغبة عادوش لاقيين حاجة يطلبوها فيعطون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يا النقطة دي هي اللي تسمى يوم الجمعة في الجنة عشانها يوم ايه المزيد لانهم بياخدوا عطاءات مبهرة كل ما بيقابلوا ربنا وهي دي النقطة اللي انا هرجع بها تاني للصلاة اول مرحلة في لقاء الله عارف بعض الربانيين قال كلمة خطيرة أو يا جماعة قال لك ان المزيد ليس مرتبط شوفوا الكلام الخطير ده هو ان المزيد ليس مرتبط بلقاء الله في الجنة فقط وإنما كل لقاء لله معه مزيد يا نهار أبيض تعرف ده معناه إيه إن كل صلاة هتصليها صح هتاخد مزيد من الله يعني فعينئذ يعسلون يا اهل الجنه وبعد كده ربنا يديهم ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وبعد كده اهل الغرف يصعدوا لغرفهم النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك دره بيضاء او ياقوته حمراء او زبرجده خضراء انا كل ما بتخيل المنظر ده بحس ان الواحد قلبه هيدوب يعني متخيل ان الغرف دي طلعت قصور القصر عباره عن جوهره واحده بس انواع الجواهر مختلفه يعني الجواهر الكريمه ربنا خلق الاف الانواع من الجوار الكريمه فتخيل منظر القصور من بعيد منظر غرفه كل واحد من بعيد كل واحد غرفته يا ياقوته حمراء يا زبرجده خضراء يا در بيضاء المنظر المبهر ده منها غرفها وابوابها منحوته من جوه كل حاجتها منحوته من جوه فيها اشجارها وانهارها يعني الشجر نابت في ال... في الزبرجد ونابت في اللؤلؤ ازاي بقدره الله فيها خدمها وازواجها سبحان الله العظيم بيقول لك فما من شيء احوج اليه في الجنه من يوم الجمعه لما يرونه من المزيد من رؤيه وجه الله ومن المزيد في عطاء الله سبحانه وتعالى ده مش بيحصل بس مع النظر لوجه الله او لقاء الله في الجنه ده مع كل لقاء لله يعني ايه يعني بعد الموت لما قابلت ربنا اللقاء التاني كان في مزيد ولا ما كانش فيه حد يعرف يقول لي ايه المزيد كان ايه صدق عبدي فاه اكتبوا كتاب عبدي في عليين افرجوه من الجنة افتحوا له بابا الى الجنة فيش لقاء غير ومعاه مزيد طب لما قابلت ربنا يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا ها بما اسلفتم فهو في ج... فهو في عيشه راضيه في جنه عليها تكريم قدام البشريه طب ايه المزيد اللي في الصلاه عشان تشتاقي للصلاه عشان تروح الوقت تقفل محمولك او تخلص مشوارك بسرعه وتروح بيتك تقفل محمولك وتقول الله اكبر وتقف في باب ايديه عشان نتعلم يعني ايه فزع الى الصلاه عشان نتعلم يعني ايه قول النبي عليه الصلاه والسلام وانتظار الصلاه بعد الصلاه كل ما يخلص صلاه الصلاه اللي بعدها امتى يا رب عارفين واحد اتعين في الجامعه ومستني جواب التعيين واحد مستني فرصه عمل تنزل في الجريده انتظار الصلاه ملهوف مستني الفرصه عشان نفهم يا اخوانا الصلاه بقى عشان نعيش الصلاة بقى عشان نفهم معنيها يبقى الصلاة معاها مزيد معاها مزيد لانها لقاء لله ايه المزيد ها لما بتقول اياك نعبد واياك نستعين هذا لعبدي و لعبدي ما سأل اطلب اللي انت عايزه ولعبدي ما سأل ذلك بيني وبين عبدي ولعبدي ذلك بيني وبين عبدي إقامة علاقة خاصة بينك وبين الله ولعبدي ما سأل اطلب اللي انت عايزه اطلب ما تشاء خلاف سائر العطاءات المهولة في الصلاة إخواني في الله فالصلاة عطاءاتها عظيمة وعطاءاتها كثيرة من الله سبحانه وتعالى يبقى إذا مع كل صلاة هناك مزيد فهناك حظ من كلمة يوم المزيد في كل صلاة لأن الصلاة لقاء لله زي ما في الجنة لقاء لله فوز بقى بالصلاة اوعى تبقى خسران الصلاة في حياتك اوعى تبقى خسران الصلاة في حياتك فوز بالعطاء العظيم ده يا اخوانا الصلاة دي اعظم هدية من ربنا عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما طلع في المعراج ربنا طب يا رب انا طلعت طب امتي يا رب لسه تحت عايزهم يطلعوا يا محمد خد دي ده البراق اللي هيطلعوا بيه ده البراق اللي قلوبهم هتعرج بيه الي عشان كده الصلاه مذكوره في سوره ايه المعارج اذا اردت ان تعرج الى الله فمعراجك الصلاه الصلاه هي المعراج اللي هتعرج بيه الى الله سبحانه وتعالى تاني يا اخوانا سيدنا ابراهيم في ركعتين خد ست معجزات من ربنا وخد هاجر وخد ابن بقى منقذ الجزيرة العربية وابن بقى منقذ ال ال الشام سي جريش بركعتين انقذ صورة الطائر الاسلامي في الارض فيما اذكر ان صح ان كان الاثر عن ابن عباس في القرطبي ان اهل الدين يعني زي استعلنوا او رفعوا رؤوسهم بعد هذا بعد جريش اهل الدين رجعوا طلعوا تاني بقى رجعوا شموا نفسهم تاني ركعتين ربنا يفرج بهم كرب امة كاملة ربنا يغير بيهم تاريخ طيار كامل ركعتين يا اخوانا سيدنا موسى سايب روضة الجنة وبيصلي في قبره سيدنا محمد يسيب مراته حبيبته ويقف يصلي ايه لذة الصلاة ايه اثر الصلاة عباد بن بشر بيتضرب بالسهام يا اخوانا مش ساب روضه كده مش مش ساب لزه ده بيتضرب بالسهام وهو بيحرس الجيش يشيل السهم ويكمل صلاه ايه اللذه اللي في قلبه اللي مش قادر يسيب الصلاه عشانها ايه الالم اللي هيجي في قلبه لو ساب اللذه دي اللي اشد من الم السهم اللي غرز في لحمه وعظمه الصلاه لو عرفنا نصلي صح لو عرفنا نعيش صلاه لو عرفنا نفهم صلاه هي دي السلسله اللي احنا بدانا فيها النهارده سلسله محتاج اصلي سلسله محتاج اصلي باذن الله سبحانه وتعالى هناخد مع بعض فيها اسباب انقلاب حياتك بالصلاه ازاي حياتك تتقلب بالصلاه ازاي كل حاجه في حياتك تتغير بالصلاه ازاي نصلي صح هنبدا نتكلم فيها عن جوانب من الصلاه لو انت استحضرتها واستشعرتها هتغير حياتك زي ما النهارده اتكلمنا عن اثر الصلاه في حياه الانبياء اثر الصلاه في حياه الصالحين اثر الصلاه في حياه من توسل الى الله بالصلاه زي الراجل اللي قال يا ودود يا ودود ربنا نزل له ملك من السماء الرابعة انقذه بيها لما وقف يصلي ركعتين والرجل يريد ان يقتله في الصحراء يبقى الصلاة ديت هتفرق معاك في نفسيتك في سعادتك في اي ابتلاء يحصل لك في الدنيا في اي مشكلة الصلاة ديت ممكن تغير قد ايه يعني نفسي والله يا اخواني ولكن يمنعني يعني يعني يعني يعني م م يعني مش ما عنديش نفسيه ان انا اقول لكم التجارب اللي الواحد شافها في نفسه او في غيره في قضيه الصلاه انما التجارب اللي الواحد شافها في شفاء الامراض بالصلاه في شفاء الامراض بقيام الليل النبي عليه الصلاه والسلام السحر اللي عمله له اليهود اتفك بليله قيام بليله قيام يعني تخيل ركعتين في ركعتين في ركعتين سحر يزول احنا قاعدين النبي عليه السلام مش قال لك اذا قام فذكر الله انحلت عقده فاذا توضا انحلت عقده فاذا صلى انحلت عقده اللي بيقولوا احنا مسحورين النبي قال لك ثلاث مش مش السحر النف من شر النفاثات في الايه في العقد طب ما النبي اهو قال لك ثلاث طرق لفك السحر الذكر الوضوء الصلاه صلوا صح صلوا صح وشوفوا ربنا يعمل لكم في حياتكم وشوفوا الصلاه هتغير ايه في الحياه بتاعتنا القاعده اللي انا مش عايز حد ينساها الصلاه التي ليس لها اثر في قلبك ليس لها اثر عند ربك والصلاه التي ليس لها اثر وثمره في الارض ليس لها اثر في السماء والصلاه التي ليس لها اثر في حياتك ليس لها اثر بعد مماتك امتحن صلاتك الاسبوع ده واحنا بادئين نسخن مع بعض كده في الصلاه بقى ان شاء الله امتحن صلاتك كنت بصلي العشاء دلوقتي شوف ايه اللي انت محتاجه حمله على السجدات بتاعه العشاء على الثمان سجدات اللي انت هتسجدهم دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى شوف انت عايز ايه وامتحن صلاتك وبكره امتحن صلاتك في حاجات تانية روح الليلة قيام الليل خليل طلب واحد من ربنا كل السجدات بتاعته وشوف يا ابني هتقول لي طب انا ربنا ما استجابليش ده مش معناه ان ربنا ما بيستجابش ده معناه ان الصلاة بتاعتك فيها مشاكل هنبدأ نصلح هتفاجئ ان الصلاة بعد كده بقت هي يعني الحاجة اللي يفرج بها الكربات لا انسى مرة كان عندنا امتحان في كلية الطب وغبت يعني كنت في شيء كده يعني عند الشيخ محمد يعقوب وغبت يعني واتمنعت من دخول الامتحان سبحان الله دخلت على سكرتيره القسم عايز ادخل الامتحان قالت لي اسمك ايه كذا لا انت ممنوع من دخول الامتحان طيب قلت مالي يعني ان شاء الله تتحل مش مشكله الامتحان الصبح بس تتحل قلت لها طيب دلوقتي في مذكرات معينه عندكم كده بيجي منها الامتحان قالت لي نعم انت عايزني اديك المذكرات اللي بيجي منها الامتحان ده رئيس القسم بيجي الصبح ياخد المذكرات دي ويطلع منها سؤالين ويحط ويحط الامتحان ازاي قلت لها شكرا الف سلامه وقمت رايح على مسجد المستشفى وقمت مصلي ركعتين وقعدت اتوسل الى الله في ركعتين والله يا اخواني طبعا هو الواحد لما يفتكر الكلام ده يعني ممكن يكون التصرف اللي الواحد عمله في الوقت ده كان في اللي انضج منه او اللي اقرب الى الله منه ولكن انت ربنا بيعاملك على قد عقلك في المرحله اللي انت فيها ربنا يريد ان يريك ايه يريد ان يريك هو يقدر يعمل لك ايه سبحان الله صليت ركعتين ورجعت لها انا لسه داخل قالت لي اهلا وسهلا انت كنت عايز ايه خلاص موضوع الامتحان خلص ان شاء الله بكره الصبح انت كنت عايز المذكرات ولقيتها بتجري وقامت فاتحه الدولاب وقامت مداني المذكرات قالت لي بس لو سمحت بسرعه صورها عشان بس انت عارف ان المذكرات دي مهمه ومحتاجه محتاجاها ضروري قلت لها جزاكم الله خيرا روحت البيت يعني صحيت بفضل الله مش فاكر قبل الفجر ولا على الفجر صليت الفجر وطلعت سمعت الشريط عن التوكل لشيخ ابو اسحاق الحويني وبعد كده قعدت راجع الورق ودخلت الامتحان يعني انا عايز اقول لكم يا اخواني في الله الصلاه ممكن تغير حياتنا ياما في مواقف كثيره ياما والله يا اخواني امراض وفي الصلاه ربنا يشفيها ومش شرط في ركعتين ممكن في ركعتين في ركعتين في اسبوع صلاه يا عم صلي يا عم صلي والله يا اخواني لم ارى سببا لتفريج الكروبات في العبادة لان الدعوة من اسباب تفريج الكروبات الرهيبة من اسباب العطاءات الرهيبة انما في العبادة لم ارى سببا في العبادة لتفريج الكروبات قد حاجتين قد انك تتوضى وتصلي وتتوسل وقد انك تطوف حوالين الكعبة وتتوسل قد انك انت تصلي وتتوسل او انك تطوف حوالين الكعبة وتتوسل في الطواف الصلاة والطواف للناس اللي متكاسلة في عمرة التربية ثلاثة للناس اللي لسه مكسلة في عمرة التربية ثلاثة الحقوا الفرصة يا اخوانا الحقوا المحضن التربوي اللي ربنا من بيه علينا ان شاء الله في مكة والمدينة حقوا يا اخوانا ان كل واحد مننا باذن الله سبحانه وتعالى يكافح من اجل ان فرصة التربية دي ما تروحش عليه ان فرصة 11 يوم في مكة والمدينة قاعدين نطوف ونصلي نصلي ونستغيث ونتوسل الى الله سبحانه وتعالى ونعيش في جنة الحرمين الشريفين الحقوا هذه الفرصة يا اخوانا اصدقوا الله طب انا معيش فلوس هتعمل ايه اللي معكش فلوس هتروح تتوضى وتستغيث بالله يا رب طب استغثت ركعتين في ركعتين في ركعتين يا ربنا هيفتحها لك يا ربنا هيفتح لك هنا من اسباب الهدايه اللي ممكن لا يقل عن اللي هيسافر ويروح يا اخوانا عاملوا ربنا بعد كده بالصلاه يا اخوانا اقضوا حوائجكم بعد كده بالصلاه خلوا الصلاه ديت يعني هي ال ال ال الحاجه الكنز اللي في حياتنا اللي احنا مطمنين ايه الابتلاء اللي جاي بقى انتوا عارفين سيدنا يونس كده يعني يعني عارفين واحد مثلا معاه قنبله نوويه وهاجم عليه جيش بالسيوف اه مين هناك واقف يضحك يا عم ده انا هعمل لكم كده بالبتاع اللي في ايدي ديت هتتشالوا كلكم البتاع اللي في ايدك دي الصلاه والجيش اللي جاي بالسيوف ده ده الابتلاءات والكروبات وهو بيقول لا كرب وهناك رب لا كرب ونحن نقف في الصلاه بين يدي الله سبحانه وتعالى النقطه الاخرانيه بقى طبعا التوصيات يا اخواني آآ آآ يعني التوصيات انك انت عشان تقدر تعيش في الصلاة صح وتستفيد من الصلاة لازم تبدأ بدري يعني اول ما الاذان يدن لازم تقطع حياتك وانت بتطبخي في المطبخ يا ست مش لازم جوزك ياخد الفرخه متبله زياده عن اللزوم يا ست مش لازم يا بنتي قومي لما تسمعي الاذان صلي فورا انت وعيالك يا ابني اول ما تسمع نداء ربنا صلي فورا فورا استجيب لله عشان ربنا يستجيب ليك لما ترفع ايديك انما عشر دقايق وجاي لك يا رب طيب عشر ايام واجيب دعائك خلاص الموضوع بسيط ما انت هتعامله المعامله اللي هتعامله ربنا ربنا هيعاملك زيها وربنا كريم طبعا وكرمه فوق اي حدود ولكن خاف انك تتعامل المعامله دي شويه وجاي لك يا رب اخلص اللي ورايا جاي لك يا رب خلاص زي ما بتتباطأ في الاستجابه ممكن الاجابه لا, لا بتاع دعائك ما تنزلش يا اخوانا اول ما تسمعوا الله اكبر اقطعوا حياتكم وقفوا حياتكم وانطلقوا الى بيت الله تتوضى وت... وتنزل وتصلي السنه وترفع ايديك وترفع ايديك وتقول يا رب يا رب شوفوا حياتكم هيبقى شكلها ايه والله اللي هيعمل كده وتدعي في السجود بتاع كل ركعة بتاع كل سجدة في الفريضة وتقتنص ما بين وقت الأذان والإقامة وقت إجابة الدعاء شوفوا حياتكم في خلال أسبوع هيبقى شكلها ايه والله أنا أعلم من فعل هذا حياته اتقلبت اتقلبت رأسا على عقب يا أخوانا استغلوا نعمة الصلاة استغلوا غنيمة الصلاة اللي ربنا اداها لنا بإذن الله سبحانه وتعالى الخشوع اه اه امتحنوا صلاتكم بتحميل الدعاء عليها اه وتحميل الدعاء أثر الصلاة في حياتي الله ده في ناس بدأت تشتغل معانا اهو فورا طيب إن شاء الله كويس جدا امتحنوا صلاتكم بتحميل الدعاء عليها يا رب يا رب جزاك الله خير امتحنوا صلاتكم بتحميل الدعاء عليها عايزين نعمل مشروع الجواز من الاخوه والاخوات يا ريت والله بس نصلي الوقت وان شاء الله ربنا يفتح باللي باللي باللي, باللي يعملوا المشروع ده الخشوع في الصلاه محتاج تدريب لازم تتدربوا النقطه الاخيره اللي انا عايز اعلق عليها بقى نقطه امتحان سوره مريم الامتحان السهل اللي في مستوى الطالب المتوسط اللي احنا جبناه في سوره مريم اول حاجه آآ آآ فضل ومنة الله يا جماعة التصحيح الوقت خلاص يعني ان شاء الله المرة الجاية اعلان الجواز بإذن الله سبحانه وتعالى الجائزة الاولى عمرة الجائزة الثانية نص عمرة يعني نص عمرة يعني هتدفع 2000 ونص كده وتطلع عمره حاجه بسيطه 2000 ونص 3000 حاجه بسيطه يعني ان شاء الله تبقى حاجه بسيطه جدا وتطلع عمره بس العمر الجائزه الثالثه نص عمره ان شاء الله الجائزه الرابعه نص عمره ان شاء الله الجائزه الخامسه نص عمره باذن الله سبحانه وتعالى وبعد كده في جايزتين مقدمتين من آه، آه، مؤسسة الطريق إلى الله من موقع الطريق إلى الله لليافطة بتاعته ورايا دهيت آه، فضل ومنة الله ربنا يبارك في يعني قائمين عليه في جائزتين مقدمتين من الموقع يعني لسه آه، ما أبلغونيش بالظبط هم إيه أنا قلت لهم يا جماعة عايزين موبايلين تاتش أو عايزين أو حتى هاتوا لنا يا عم 500 حلوين كده ندي لكل واحد 500 هنشوف يعني إن شاء الله بإذن الله هيبقى في جوائز بعدها برضه باذن الله يعني انا هحرص ان باذن الله سبحانه وتعالى التصحيح لحد دلوقتي اعلى درجه في التصحيح جايبه 97% لحد دلوقتي اعلى درجه في التصحيح جايبه 97% وطبعا التسعينات بفضل ومنه الله موجوده بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى آه، آه، ولكن انا لاحظت ان في ورق مميز جدا رغم ان هو ما جابش درجات عاليه لاحظت ان في ورق مميز جدا فيعني انا في واحده وانا بصحح لها ورقتها انا عرفت انها واحده طبعا لان هي ارقام جلوس بس احنا عاملين الارقام الزوجيه للنساء والارقام الفرديه للرجال فانا بعرف دي واحده ولا واحد في واحده وانا بصور لقيتها انا انفعلت اربع مرات وكاتب فاهمه كاتب لها في الورقه كده اربع فاهمه سنه فاهم هي جابت في الاخر 64% ولكن هي درجه فهمها عاليه جدا يعني ممكن يكون الوقت كان يعني طال عليها احيانا والوقت يا اخوانا مش هنقدر نقول طويل بص يا اخوانا الامتحان كان 79 سؤال انا في درس تفتيش حرب الجمعه اللي قبل اللي فاتت مديكوا 50 سؤال خمسين سؤال اللي هيرجع يسمع الدرس خمسين سؤال من اللي جم في الامتحان نصا بنص السؤال وبنص الإجابة يعني خمسين سؤال دول ما ياخدوش أصلا نص ساعة لأن خمسين سؤال أنت حافظهم أصلا بالكلمة بتاعتهم اتبقى 29 سؤال إذ كل معنى إدى إذ كل معنى ركزة إذ كل معنى ساجع اللهم الرحمن وهدى يعني اللي قارئ تفسير ابن كثير في في في, في ساعة خلصه طب احنا يعني أخ بعت لي الامتحان صعب جدا ده امتحان دراسات عليا ولا إيه بالذات للي ما ما ذاكرش المذكرات ط- طب انا يعني ما ذاكرتش المذكرات طب انا اعمل لك ايه يا ابني انا مدي 50 سؤال الجمعه اللي قبل الامتحان ب- بنص السؤال وبنص الاجابه تماما وقلت لكم السؤال ده لو جه هيبقى اجابته كذا السؤال ده لو جه واللي حضر معايا في درس تفتيش حرب هي... هيفتكر هذا الكلام يبقى اذا يا اخواني في الله وفضل ومنه الله في ورق جميل وفي اجابات متميزه والامتحان ده انا اكتشفت فيه بفضل ومنه الله ومن مزاياه اكتشاف كوادر في التفسير في نوابغ سواء من الرجال او من النساء في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى الناس دي ان شاء الله باذن الله هتكرم الناس دي ان شاء الله باذن الله يعني يجب ان آه، تكرم ويجب ان يهتم بيها لان ال ال الاجابات بينت ناس في ناس قالت اجابات اصلا غير اللي انا قلتها خالص في الامتحان غير اللي انا قلتها في المراجعه ولكن اجابات جميله جدا واجابات سليمه واتحسبت لها صح ليه لانه والله في أح- يعني يعني آه، آه، في اخت كتبت انا كنت قلت لكم لو قلت لكم ايه الدعاء اللي النبي عليه الصلاه والسلام كلمه النبي قالها وقتك من سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم ايه يبعث حيا مخاطر فتنه الحياه وال- ومخاطر ما بعد الموت ومخاطر القيامه فانا قلت لكم اللهم انت السلام وايه ومنك السلام السلام من كل ده قامت كاتبه دعاء تاني وانا بقول ايه الدعاء بتاع النبي عارفين كتبت ايه كتبت الدعاء بتاع اخر التحيات اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من فتنه المحيا والممات واعوذ بك من شر فتنه المساجد واعوذ بك من ايه عذاب القبر الاربعه قلت سبحان الله قلت ده اجابتها احسن من الاجابه اللي انا اديتها لكم يعني في ناس جميله والامتحان بين ان في ناس ذكيه وبين ان في ناس مكافحه وبين ان في ناس بفضل ومنه الله ذاكرت كويس جدا المذكرات وهضمتها حافظه الصوره كويس جدا بفضل الله سبحانه وتعالى ذاكرت آه، كويس جدا ال- ابن كثير بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى آه، آه، آه، زي ما قلت لكم يا اخواني آه، آه، يعني آه، يعني ان شاء الله باذن الله المره الجا- المره القادمه توزيع الجوائز باذن الله سبحانه وتعالى وهنحرص يعني انا والله انا املي يعني انا حتى قلت في الاخر ايه قلت انا هعمل 20 جايزه كده كل جايزه ظرف وفي 100 جنيه يعني يعني يبقى يبقى حتى مثلا اللي طالع ال 30 واخد جايزه او اللي طالع ال 25 واخد جايزه حتى لو حاجه بسيطه ولكن لازم نحسس الناس اللي دخلت ولو استطعت والله يا اخوانا وانا احاول الى الان لو استطعت ساعطي جائزه لكل واحد واحده دخل الامتحان ده يعني لان انا شايف ان اللي دخل الامتحان وكمل الامتحان للنهايه ده بفضل ومنه الله يعني ايه آه آه يعني فضل الله العدد اللي دخل الامتحان مش قليل انا ما كنتش متخيل ان في حد يقدر يذاكر الست مذكرات ويذاكر ابن كثير ويحفظ الصوره وبالمنظر ده بفضل ومنه الله اللي دخل الامتحان فوق ال 130 اللي كمل الامتحان للنهايه فوق ال 130 واحد او ال 132 واحد وواحده ففضل ومنه الله اللي دخل الامتحان عدد كويس جدا فيعني يعني انا ما كنتش متوقع ان في ناس هيبقى عندها جرأه في اول مسابقه تفسير نعملها انا اوعدكم ان شاء الله ان بعد كده لما ناخد صوره ونعمل امتحان تفسير عليها ان شاء الله باذن الله ان الامتحان هيبقى لا مش هيبقى open book هيبقى ان شاء الله باذن الله يعني ايه انا كان نفسي اوصل رساله والله يا جماعه يعني لان في ناس يعني قالت الامتحان ده صعب الامتحان ده يعني جاي قلت لهم يا اخوانا انا نفسي اوصل رساله ان يا اخوانا التفسير ده يا اخوانا اللي مضيع اهتمام الامه بالتفسير ان الناس بيقرا شرح الايه فيلاقي كلمه ملهاش علاقه بالواقع بتاعه الكلمه دي بتحل له 20 مشكله في حياته وهو مش عارف فانا جبت لك امتحان والامتحان عملت له موديل اجابه وهينزل على النت ان شاء الله باذن الله هينزل على النت موديل موديل نموذجي للاجابه بتاعه الامتحان باذن الله بحيث ان اللي عايز يفهم انا جبت لك خلاصه اهم المعلومات اللي انا عايزك تفهمها في حياتك وحطيتها لك في الامتحان بحيث ان الامتحان ده بعد كده لو قريته بس اسئله واجابات انت راجعت على اهم معلومات انا مش عايزك تنساها الى ان تلقى الله سبحانه وتعالى عايزين نفهم بقى ان القران ده روشتات عايزين نفهم بقى ان القران ده بيحل لنا مشاكلنا مش مجرد كلمه ما اناش عارف علاقتها بواقع ايه القران ده بيحل لنا مشاكلنا ودي قضيه مهمه وباذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله هنكمل مع بعض ولما هناخد صوره قريبا تاني ان شاء الله مع بعض باذن الله غالبا بقى بعد العمره ان شاء الله باذن الله بعد عمره 7 2 ان شاء الله لما هناخد صوره تاني مع بعض ان شاء الله باذن الله هتبقوا انضج من كده انا في ورق ان شاء الله قررت ان انا احتفظ بيه معايا ان شاء الله احتفظ بيه في مكتبتي لان فعلا في اجابات عاليه جدا في اجابات من الاخوه ومن الاخوات عاليين جدا انا مش عايز اقول اسماء يعني مش عايز اقول اسماء ناس مميزه جدا بفضل الله الامتحان ده يا جماعه نص اللي كانوا داخلينه اخوه واخوات كانوا دعاه فما كانش ينفع والامتحان لحد وقت الاسبوع اللي فات كان هو جايزه واحده بس عمره انما ربنا يسر جوائز اخرى بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى فكان لازم الامتحان يبقى اختبار حقيقي للفهم واكتشاف حقيقي للكوادر المرتبطه بتفسير كتاب الله اخوانكم بيذكروكم بصيام 13 و14 و15 يوم الحد والاثنين والثلاث يوم الايه حد والاثنين والثلاث اللي عنده خط واتس اللي عنده صفحه فيس اللي, اللي عنده عروض رسائل محمول او اللي عندها ابعتوا للدنيا كلها فكروهم بصيام 13 و14 و15 حد واثنين وثلاث عمره التربيه ثلاثه يعني طبعا اه وانا بذكركم بيها لازم نفتكر اخونا احمد بهجت اه حبيب قلبنا يعني اللي, اه اللي فوض ليكون مدير لعمره التربيه ثلاثه يعني المدير بتاعها ده يا جماعه مش معناه الشركه الشركه هي المنفذه انما احنا احنا بنعين مدير من, من يعني بعين مدير منكم يدير العمره عشان يقوم على تنفيذ البرنامج التربوي بتاعها استاذ احمد باجت ربنا يحفظه هو مريض جدا يا اخواني ويعني كنا مع بعض امبارح اول امبارح عند اثنين من الاطباء ويعني هو مبتلى في هذه الفتره بعده امراض ويمكن بسبب كده مسألة الأيام التربوية الاستعداد للعمرة آآ آآ لسه ما بدأتش لحد دلوقتي فمن حقه علينا بعد المجهود ال ال ال الرائع اللي بذله في الترتيب لهذه العمرة وفي إدارة هذه العمرة يعني جزاه الله كل خير رغم انشغاله الدنيوي ومهنته الدنيوية يعني آآ حقه علينا إن احنا ندعيله بالشفاء اللهم اشف عبدك أحمد بهجة يا رب اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفيه بشفائك وداوه بدوائك اللهم املأ بدنه بالعافية اللهم اصرف عنه يا رب ما به من سوء اللهم اكشف ما به من ضر اللهم اكشف ما به من ضر اللهم اجعل عمرة التربية عمرة موفقة مسددة مؤيدة منك يا رب العالمين اللهم اجعلها فتحا علينا وعلى عبادك اللهم افتح على قلوبنا فيها اللهم افتح على قلوبنا فيها اللهم افتح لنا فيها من أنوارك وبركاتك ورحماتك يا رب العالمين اللهم يا ربنا قوم قو الملتزمين والملتزمات اللهم قو دينهم اللهم انقذهم اللهم اغثهم اللهم اجمع شملهم اللهم وحد صفهم اللهم فرج كربهم اللهم املا قلوبهم بالايمان واليقين اللهم فرج كرباتهم اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم لا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم لا تتولى عنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب اللهم اوصلنا اليك اللهم اهدنا ويسر الهدى اليك اللهم يسر لنا سبيلنا الى بيتك الحرام اللهم يسر لنا سبيلنا الى بيتك الحرام اللهم لا تجعلنا من المحرومين اللهم يسر لنا سبيلنا الى بيتك الحرام ومن قعد من اخواننا او اخواتنا عن الذهاب الى بيتك الحرام عجزا اللهم فافض عليه من انوارك ما تعوضه به يا رب العالمين اللهم افتح لنا جميعا ابواب رحمتك وفضلك اللهم افتح لنا جميعا ابواب رضاك وابواب الاستعمال لنصرة دينك في الارض برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا رب العالمين اقول قولي استغفر الله لكم معلش يا اخواني فصيلة او سالب فصيلة او سالب عدد كيسين احتياج شديد نزل نظرا لان العمليه تم اجراءها يعني سبحان الله العمليه مش لسه اتعمل ده خلاص عملت العمليه ومحتاجين الدم ضروري اليوم ولم نجد حتى الان اخونا احمد خلف هيبقى استاذ احمد خلف فين هيبقى هيبقى موجود هنا ان شاء الله عند المنبر بعد صلاه العشاء باذن الله وما تنسوش توزيع الجوائز ان شاء الله باذن الله المره القادمه والاعلان عن الاوائل في مسابقه العمره جزاكم الله خير